المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم السيدة العذراء في موضوع امرأتك وحتى ولدت وإخوته محاضرة قداسة البابا لطلبة الكلية الإلكتريكية يوم الثلاثاء المبارك الموافق 5 4 1994
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اتكلمنا في المره اللي فاتت عن دوام بتوليه السيده العذراء والنهارده هنكمل في موضوع امراتك وحتى ولدت واخوته الاخوه البروتستانت بياخدوا تعبير لا ت- لا تخف ان تاخذ مريم امراتك اليك ان ما دام امراته يبقى فقدت بتوليته. آه، ك- قلنا عده امور هنتابعها. عباره امراه استخدمت بالنسبه لحواء قبل ان تخرج من الجنه وقبل ان تخطئ وليس معنى امرأة انها ليست بتولا فجايز تكون امرأة وبتول بس التعبير العامي عندنا هنا بياخد معنى فرق بين ست وبت او امرأة او الى اخره آه، ان امرأة يعني ما بقتش بتول لكن كلمة امرأة من اول ادم أول ما اتخذت من ضلعه قال هذه امرأة لأنها من امرئ تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت ولا دي لها علاقة لا بتولية ولا عذروية ولا حاجة بقى. وذهبي الفم قال لا تخف أن تأخذ امرأتك إليك يعني تاخدها تعيش معاك في البيت قال له لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وجيروم قال إن كلمة امرأة امرأتك كانت تطلق على كلمة خطيبتك يعني خطيبتك وامرأتك ممكن يكونوا بمعنى واحد وبعدين جاب مثل عن ال ال- البنت المخطوبة إذا أخطأ إليها أحد شوف قال إيه في تثنية 22 23 24 قال إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل هي مخطوبة فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه من أجل أنه أذل امرأة صاحبه بينما بيقول فتاة عذراء مخطوبة فاستعمل كلمة امرأة الرجل بينما هي عذراء مخطوبة ليه وفي وفي تثنية عشرين سبعة لما بيتكلم على الخروج للحرب وكل واحد ضعيف ما يخرجش كل واحد لسه متجوز جديد ما يخرجش إلى آخره فبيقول ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر أهو بيقول خطب امرأة ولم يأخذها بينما هي خطيبة لسه عذراء فكلمة امرأة في لغة الكتاب تعني الأنوثة ولا تعني فقد العذراوية وحتى بالنسبة ليوسف أيضا يوسف النجار قيل عنه في وقت الاكتتاب في لوقا إصحاح 2 آية أربعة وخمسة بيقول فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داوود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبل مريم امرأته المخطوبة يعني لسه مخطوبة وسماها مريم امرأته ونلاحظ ان الس... ان الملاك لم يستخدم عبارة امرأة بعد ولادة السيد المسيح يعني ما قالش ليوسف امرأتك بعد ولادة السيد المسيح كان يقول له الصبي وأمه إلى آخره آه سواء في الذهاب إلى مصر أو الرجوع إلى مصر أو الكلام مع المجوس أو عن المجوس أو عن الرعاة كان يقول الطفل وأمه ما يقولوش أبدا كلمة يوسف وامرأته ولكن استخدمت كلمة امرأة لكي لا يرجمها اليهود لأن اليهود ما يعرفوش حكاية الميلاد من عذراء فكانوا ممكن يرجموها على الرغم من النبوءة الموجودة في أشعياء النبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنه كانوا بيترجموها أحيانا هو ذا الفتاة بدل كلمة العذراء لأنهم ما كانتش داخلة دماغهم يعني فخوفا على السيدة العذراء والتعبير ده فضل ماشي لكي يحفظ العذراء من تهمة الخطية والرجم فحتى السيدة العذراء اتكلمت عن الكلام ده بأسلوب متغطي لكن حرفيا ما نقدرش نقبله لكن متغطي يعني مثلا لما كان المسيح عمره 12 سنة وفي أورشليم دوروا عليه وما لقوهوش وبعدين لقيته في الآخر قالت له أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين هنا لا تؤخذ العبارة بطريقة حرفية لكن يعتبر أن يوسف النجار في مرتبة أبيه كأنه متبنيه زوج أمه أو خطيبة أمه كأنه أبوه يعني بالمعنى العرفي لكن ليس بالمعنى الحرفي بالمعنى الحرفي مستحيل لأن ده ولد من الروح القدس لكن قالت له أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين في لوقا 2 48 فكانت المسألة متخذة هذا الوصف علشان حرصا على السيدة عذراء قلنا لم يعرفها الآية الثانية لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر حتى أو إلى أن يعني اللي أنتل بالإنجليزي أو تل تل أو أنتل يعني إلى أن ولدت ابنها البكر أو حتى ولد حتى ولدت ابنها البكر دي مفروض انها تنسحب على ما قبلها وليس بالضرورة على ما بعدها لأن كل ما كانت ترد هذه العبارة في هذا المجال كان المقصود بها حفظ الميلاد العذراوي يعني ما حصلش أي شيء لا هو عرفها ولا اقترب إليها ولا غيره لكي نثبت الميلاد العذراوي لكن بعد كده لا يعني بالضرورة يعني وطبعا بالنسبة لنا في اعتقادنا مش ممكن فعبارة حتى جت كتير وانتوا عارفينها بس يعني نضيفها إلى ذاكرتكم لما ميكال استهزأت بداوود لما رأس قصاد تابوت العهد وهو رد عليها بشدة بيقول الكتاب لم تلد حتى ماتت مش معقول بعد ما ماتت ولدت يعني لغاية لما ماتت ما ولدتش وبالضروري بعد ما ماتت ما ولدتش فكلمة حتى بتنفي ما قبلها ولكن لا تنفي ما بعدها او مثلا الكتاب يقول على السيد المسيح او الاب يقول اني اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك مش معناها ان بعد ما يضع اعدائه موطئا لقدميه يبقى ما يجلس عن يمينه او المسيح يقول انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر والى ان ينقضي الدهر مش معناه حتى لما ينقضي الدهر يبقى يسيبهم كمان مش معقول اذا كان هو لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر انا قلنا كلمة البكر يعني المولود اولا ولا يشترط ان يتولد مع حد تاني ان كان لم يعرفها قبل ذلك فمش معقول بعض المعجزات والملائكة والإعلانات الإلهية والمولود منك يدعى ابن الله القدوس المولود منك يدعى ابن الله مش معقول بعد كده آه، يوسف النجار هيمسها ده قيل عنه عما يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا وابن الله مولود من الروح القدس ولا بد انه كان يعرف النبوءة بتاعت إشعياء النبي في إصحاح سبعة وإصحاح تسعة اللي بيقول ويدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فيدعى مانوئيل الله معنا وإلها قديرا رئيس السلام مش معقول يوسف النجار يجرؤ انه يقترب من السيدة العذراء وخصوصا برضو نضع في دي ان يوسف كان شيخا كبير في الايام نيجي بقى نقول ايه حكاية اخوته نخلص اخوته وتنتهي المحاضرة اخوته كلمة اخ في الكتاب المقدس لازم نعرف معناها انتوا واخدين بالكم من كلمة أخ يعني مولود من أب أو أم أو من كليهما لا مش ضروري يكون ده كده كلمة أخ استخدمت في الكتاب المقدس باستخدامات عديدة جدا هن هنتكلم على السهل اللي فيها ونيجي على الصعب ونقول رأينا فيه أول حاجة بالنسبة للسيد المسيح استخدمت كلمة أخ بالنسبة له لتطلق على البشرية كلها لأنه تساوى معهم في الطبيعة البشرية في هذا اللحم والدم فلم يستحي أن يدعوهم أخوته في عبرانيين إصحاح اتنين بيقول فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم أخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت من له سلطان موت فلأنه اشترك في هذا اللحم والدم اعتبر ان البشرية دي بقت اخوته ده معنى كبير واسع جدا لكلمة اخ ولذلك جه السيد المسيح حتى بالنسبة للفقراء قال مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم يبقى أطلق كلمة أخ على البشرية كلها اللي اشترك مشترك معهم في اللحم والدم وأطلقها أيضا على كل إيه الفقراء وبعدين أطلقها أيضا على كل الذين يفعلون مشيئة الآب في آية مشهورة في آخر متى 12 لما جم يعني يقابلوه قالوا له هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارج طالبين أن يكلموك فأجاب للقائل وقال له من هي أمي ومن هم أخوتي ثم مد يعطي نحو تلميذه وقال ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي إذا اعتبر كلمة أخ على البشرية كلها واعتبر كلمة أخ على الفقراء واعتبر كلمة أخ على كل من يصنع مشيئة أبا أبيه الذي في السماوات وبعدين كلمة أخ أطلقها بالذات في وقت من الأوقات على تلاميذه في متى 28 في القيامة لما قابل المريمتين قال لهم اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني فكلمة أخ أطلقت على البشرية كلها أطلقت على من يفعل مشيئة الآب أطلقت على الفقراء أطلقت على تلاميذه وبرضه قال الكلام ده في يوحنا عشرين لمريم المجدلية قال لها اذهبي إلى أخواتي قولي إن صعد إلى أبي وأبيكم إلى إله كلمة أخوة أيضا استخدمها بولس الرسول بالنسبة لليهود فقال في روميا تسعة ثلاثة وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم الوعود والعهود والأنبياء إلى آخره. لغاية دلوقتي اتكلمنا عن كلمة أخ بمعنى عام وجزء لكن نتكلم بقى على القرابة لأن جايز واحد يقول مش المقصود الحكاية دي هنخش في القرابة في القرابة كان من عادة اليهود ان القريب الشديد القرابة جدا يسمونه اخ حتى العلاقة بين العم وابن الاخ او الخال وابن الاخت في حكاية العم اللي هي العلاقة بين العم وابن الأخ كانت هذه هي العلاقة بين إبرام ولوط فلوط كان ابن أخوه ابن أخو إبراهيم أو إبرام كان ساعتها لسه اسمه إبرام وإبرام كان عمه ومع ذلك لما نقرأ في تكوين 14 نلاقي الحاجتين دول موجودين جنب بعض في تكوين 14 بيقولوا لما حصل سبي سادوم وأخذوا لوطا ابن أخي إبرام أخذوا لوطا ابن أخي إبرام يبقى إبرام عمه دي في تكوين 14 12 نيجي في تكوين 14 14 يقول فلما سمع إبرام أن أخاه لوط قد سبي جمع رجال المدربين ما قالش لما سمع أن ابن أخوه لما سمع أن أخاه لوط قد سبي فالقرابة الشديدة كانت بتعتبر في مرتبة الأخوة يطلقوا عليها كده يعني يعني أخويا يعني قريبي جداً حتى لو كان واحد عمه او خاله برضه الحكايه دي حصلت بالنسبه ليعقوب ولبان فلما يعقوب فر من اخيه عيسو وجه وقابل رحيل لاول مره واستغرب ان ان بنت خاله يقابلها ده راجل هربان ومش عارف يروح فين بيقول فلما أبصر شوفوا تكوين 29 من آية 10 فلما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله يعني بيدق على خاله وغنم لابان خاله إن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم القبر وسقى غنم لابان خاله كم مرة يقول خاله وقبل يعقوب رحيل ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب رحيل راحيل أنه أخو أبيها أخوه إزاي ده خاله لكن القرابة الشديدة كانت بتعتبر يعني يسموها أخ فركضت وأخبرت أباها فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته رجعت خاله وأخوه ماشية مع بعض أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى أخوه وبعد ما اشتغل عنده شوية بيقول ثم قال لابان ليعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانا أخي إزاي ده ابن أخته لكن في ال... في المجتمع اليهودي كانوا كلمة أخ يطلقونها على القرابة الشديدة حتى ابن الأخ يسموه أخ ابن الأخت يسموه أخ العم الخال بيسموه أخ إلى آخره إخوات المسيح كانوا ولاد خالته ولاد مريم زوجة قلوبة أو زوجة حلفي يعني غالبا قلوبة وحلفي كانوا اسمين لشخص واحد إما تغيير في النطق لا إما إن آه، شخص كان ليه اسمين زي مثلا بطرس كان ليه ثلاث أسماء بطرس وصفا وسمعان يهوذا الغيور كان اسمه تداوس أيضا زي ما وجد في متى عشرة حما موسى كان اسمه رعوئيل واسمه يثرون يعني كان ممكن الواحد يتسمى بأي اسم وقلوبة وحلفة يعني ممكن النطق يمر في بعضه مع اختلاف ألفاظ بألفاظ يعقوب بن حلفي ده في متى عشرة يسميه أخو الرب يعقوب موجود من ضمن التلاميذ الاثني عشر وحتى نفس بولس يسميه أخو الرب في غلاطي واحد تسعة هو يعقوب الصغير لتمييزه عن يعقوب بن زبدي اللي هو كان أسقف لأورشليم وكانوا يسموه يعقوب الصغير أو أخو الرب يعقوب بن حلفي أو ابن قلوب إزاي بقى نعرف الحاجات دي لو أخدنا فكرة عن المريمات اللي مو الواقفات عند صليب المسيح أو الذاهبات إلى القبر ونشوف المقارنة في متى 27 خلي بالكم معايا وانتبهوا وركزوا في دي انتبهوا ايه وركزوا في متى 27 آية 55 و 56 بيقول ايه وكانت نساء كثيرات كانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي قبل ما أقول أم يعقوب ويوسي دي عايز أخش في الخط واقول لكم حاجه في متى 13 ما هو بيتكلم على اخواته مين متى 13 لما المسيح راح في وطنه اللي هم هناك استهزأوا بيه وقالوا ده يطلع مين ده ما عندنا أم وإخواته وبتاع ده حتى ما قدرش يعمل معجزات كثيرة لعدم إيمانه المهم إيه لما شافوه قالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات أليس هذا هو ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا واخواته جميعا عندنا يعني معقول العذراء قعدت تخلف كل دول من نصف النجار ده كلام مش معقول اليس ايه اخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا الاسماء دي هتتكرر هنشوفها يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا واخواته البنات جميعهن عندنا فكانوا يعثرون به وبعدين قال لهم ليس نبي بالكرام الا في وطنه اذا يقصد باخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا والبنات هنا بقى بيقول ايه كانوا النسوة اللي موجودين عند الصليب مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي لاحظوا أن أم يعقوب ويوسف ما بيحطوهاش في الأول حطوها هنا ورا مريم المجدلية وبعدين في يوحنا 19 خمسة برضه بيجيب سيرة السيدات دول بيقول اه 19 25 بيقول وكنا واقفات عند الصليب يسوع امه امه واخت امه مريم زوجة قلوبه ومريم المجدليه اهي مريم زوجة قلوبة دي هي ام يوسي ويهوذا وسمعان شوفوا تاني وكنا واقفات عند الصليب يسوع امه واخت مريم واخت امه مريم زوجة قلوبة ومريم المجدلية فمرة قالوا مريم ام يعقوب ويوسف ومرة قالوا زوجة قلوبه فكانت مريم زوجة كلوبة أو زوجة حلفي أخت مريم العذراء هي أم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا والبنات وكانوا موجودين ساعة الصلب وكانوا موجودين ساعة الدفن أيضا وموجود وموجودين في يوم القيامة آخر آية في مرقس 15 يقول وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين يوضع مش معقول العذراء هيحطوها في آخر بعد مريم أم يوسي دي مريم زوجة قلوب عايزين نقول شوية أمور من غير المعقول أن يقربها بعد كل المعجزات اللي حصلت ثانيا من غير المعقول ان على الصليب لو كانت ليها كل هؤلاء الاولاد سمعان ويهوذا ويعقوب ويوسي والبنات وكله ان يحولها المسيح ليوحنا الحبيب وولادها كل دول ولادها اولى والا تحصل زعله كمان في الرحله لمصر والرجوع منها لم يذكر ان مريم كان عندها عيال تاني غير يسوع المسيح ما كانش يقول له رجعت هي وابنها وقال له خدها وخد الطفل اللي معاه يعني لو كان قعدوا في مصر أربع خمس سنين ولا ثلاث أربع سنين وهو خرج يمكن في حدود سنتين يبقى كل الفترة دي ما كانش عندهم عيال وايضا لما ذهبوا لاورشليم ما كانش موجود غير يوسف النجار ومريم العذراء والمسيح ما كانش فيه عيال تانيين لا الرحلة في مصر ولا الرحلة في الرجوع إليها ولا الرحلة في أورشليم وعمره 12 سنة ذكر أبناء تانيين في بعض الناس ساعات يقولوا لا ده أخوات المسيح دول ولاد يوسف النجار يعني شبه حكاية بتولية العذراء ولاد يوسف النجار من امرأة توفيت قبل كده طبعا الرد على ده بسيط ان ام العيال دول كلهم كانت موجوده ساعه الصليب فما كانتش متوفيه ما كانت موجوده مريم ام يعقوب ويوسف كانت موجوده ساعه الصليب كمان نقطه قلتها لكم المره اللي فاتت بس ما ذكرناش الشاهد بتاعها في حزقيال 44 بيتكلم عن الباب اللي في المشرق وهو مغلق آية واحد واثنين فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا هو باب رحم السيدة العذراء الذي لم يدخل منه أحد ولم يخرج منه أحد ويظل مغلقا لأن الرب قد دخل منه إلى هنا نكون قد تكلمنا عن السيدة العذراء ودوام بتوليتنا